جميل عن الخلو اصحاح 8 حسقيال 8 حسقيال 8 لا معلش ما انا بطلع وبرجع ما هو حسقيال احنا هن... يعني احنا طنشنا عشر اصحاحات زعلانين على انا بس يعني صعب عليا ان احنا كروتنا كل اللي فات فقلنا برضه نقول لكم حاجة من حسقيال 8 كل ده احنا لسه في المرحلة اللي حسقيال بيهدد الشعب ان ربنا صعبان عليه وهيرفع ايده عنهم والهيكل هيخرب والسبي هيزيد وطول ما هم ماشيين غلط ما زلنا في مرحلة التهديد والعتاب كان في السنة السادسة في الشهر السادس في الخامس من الشهر وأنا جالس في بيتي ومشايخ يهوذا جالسون أمامي إذا حسقيال كان بيقعد ومعاه المشايخ بيحاول يعقلهم ويهديهم عشان يختشوا أن يد السيد الرب وقعت علي هناك فنظرت وإذا شبه كمنظر نار من منظر حقويه إلى تحت نار ومن حقويه إلى فوق كمنظر لمعان كشبه النحاس اللامع هو نفس المنظر بتاع الرؤية وبتاع حسقيال واحد المسيح في مجده ظهر له تاني بس المرة دي حاجة عجيبة ما كانش لوحده كان حواليه المشايخ حاجة عجيبة انه ممكن توصل مع القديسين انه يبقى وسط الناس ويشوف رؤية او يشوف غيبة يعني يعني عادة الحاجات دي بتبقى في الصلاة بتبقى بالليل تبقى في المذبح إنما ممكن توصل مع بعض القديسين إنه يبقى وسط الناس وربنا يزغلل عينيه بمنظر وكده يعني يروح من الناس شوية ويرجع لهم بعد شوية يقول لهم إيه اللي كان فيه ومد شبه يدا وأخذني بناصية رأسي ورفعني روح بين الأرض والسماء وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم بصوا الحركة دي لغز قد تكون هي دي اللي ساعات بنعبر عنها بالسياحة السياحة يعني مش التورزم يعني لا السياحة يعني الأباء السواح اللي بيوصلوا لدرجة ان الروح ينقلهم من مكان لمكان بشكل مش مفهوم لغز والكلام ده موجود في العهد القديم في أكتر من قصة زي قصة إيليا في آخر أيامه يقول لك الروح خده من البلد دي لقوه في البلد دي شوية لقوه في البلد دي وفي سفر أعمال الرسل برضو اتقال عن فيلبس نفس الكلام أن الروح خطفه فلقوه في مكان تاني كان في غزة بقى في أشدود من بلد لبلد في لحظة والحاجات دي موجودة لغاية دلوقتي و مش عارف مرة حكيت لكم قصة عن رهبة كانت بتعترف عند البابا كرولوس وبعدين كانت نفسيتها تعبانة وكان البابا في الدير مريمينا وطبعا ساعتها كان بقى السفر للدير غلبة يعني ما كانش سهل ابدا وهي كانت مريضة ونفسيتها تعبانة وبعدين فضلت طول الليل تصلي عاوزة تعترف وعاوزة تشكي لابوها الروحي بابا كرولوس كان ابوها الروحي فلقت القلات فتحت ودخل البابا كرولوس وقعد معها ساعة وخد اعترافها وريحها واختفى وبعد بعدها باسبوعين كده راحت تسلم عليه الظهر كان مناسبة يعني كان في المقر وبعدين بتقول له كده يا سيدنا كنت غايب ده انا كنت تعبانه ومحتاجاك فبص لها كده كان ليه تكشيره كده قال لها انا مش جيت لك قال لها انا مش جيت لك وقعدنا ساعه فهي عرفت ان اللي كانت فيه ده ما كانش مجرد حلم ولا رؤيه ده كان حقيقه فطبعا ربنا مع القديسين الكبار بيعمل حاجات فوق مستوى العقل والمنطق ادي حاجات ما تتفسرش بقى لا بعلم ولا بأي حاجة ما فيش علم يفسر الكلام ده ان فيلبس يبقى في بلد ويبقى في بلد تانية بعدها بدقايق كلام ايه ده الراجل ده كان قاعد وسط الشيوخ فبيقول شاف المنظر بتاع المسيح له المجد انما المسيح المرة دي خده وطار بيه نقله لأورشليم يعني خدوا بالروح كده ما نعرفش كان قاعد مسهم قصادهم مثلا ما حدش عارف انما راح وداه اورشليم احنا المفروض في بابل هو مسبي في بابل فخدوا بالروح عشان يشوف ايه اللي بيحصل في اورشليم مد شبه يد واخذني بناصية رأسي ورفعني روح بين الارض والسماء واتى بي في رؤى الله الى اورشليم الى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال حيث مجلس تمثال الغيرة المهيج الغيرة وإذا مجد إله إسرائيل هناك مثل الرؤيا التي رأيتها في البقعة ودع لباب الهيكل شاف منظر مزعج جدا لقى اليهود من شرهم جابوا تمثال مشهور اسمه تمثال الغيرة والغيرة دي كلمة مش كلمة حلوة هنا فضيلة الغيرة هنا يعني الإثارة يعني بيغيروا رب بيغيظوا ربنا بتماثيل خليعة وحطوها على باب الهيكل اليهودي من كتر الشر عشان كده يسموه المهيج الغيرة يعني ده بيغيظ ربنا الشيطان بيغيظ ربنا فحاطط تمثال على باب الهيكل اليهودي واليهود موافقين على كده ما هو بقى عايشين في فساد ما هو ده اللي خلى ربنا يرفع ايده عنهم تماما والهيكل يخرب وإذا مجد إله إسرائيل هناك العجيب انه في المكان اللي فيه قمة الاستفزاز لله والإهانة لمجد الله والإهانة لموضع الله وكرسي الله يقول إذا مجد الله هناك طب رب مجدك فين والخطية مبرطعة براحتها واخدة حقها فين مجدك ما هو في كلمة عجيبة تتقال في الكتاب ان مجده ملء السماء والأرض أشعية كان مكتئب برضه في وقت شبه ده والشعب كله ضايع ومنحل ودخل الهيكل وهو متضايق وحاسس الشعب ضايع وهو ضايع ومفيش فايدة في حد فلقى الملائكة بتسبح وبتقول مجده ملء السماوات والأرض كان عاوز يقول لهم السماوات ماشي الأرض لا مجده مش باين خالص على الأرض لا الحقيقة مجد ربنا على الأرض حتى لو احنا مش شايفين وربنا موجود في الدنيا حتى في أسوأ الأماكن لكن هو بيسمح بالشر لغرض عنده إنما ربنا ما سابش الدنيا أبدا وفي المكان التمثال الوثني اللي محطوط في الهيكل ربنا شاهد وشايف وربنا خد حسقيال بس يفرجه عاوز يقول له شايف حسقيال وصلت لإيه عاوز أفرجك عشان تبقى شاهد بس عشان ما صعبش عليك لما بقول لك هخربه هخرب الهيكل شاف وصلت معهم لغاية فين إذا مجد إله إسرائيل هناك مثل الرؤيا التي رأيتها في البقعة نفس المنظر بتاع ربنا الممجد المسبح الأولاني ده شافه مرة في الأول خالص عند نهر خابور في الخلوة مرة تاني في البقعة في الوسعة دي الحتة اللي مش عارفينها فين مرة تالت أهو عند باب أورشليم أو باب الهيكل إذا الإنسان بيرى الله في مجده في أماكن مختلفة في ظروف مختلفة مرة وسط الناس مرة في خلوة طويلة مرة في حالة حالة حزن ويأس مرة في حالة فرح إنما ربنا حوالينا على طول الشاطر اللي ياخد باله ثم قال لي يا ابن آدم ارفع عينيك نحو طريق الشمال فرفعت عيني نحو طريق الشمال وإذا من شمالي باب المذبح تمثال الغيرة هذا في المدخل قال له بص ناحية الشمال من ناحية الحتة اللي فيها التمثال وقال لي يا ابن آدم هل رأيت ما هم عاملون الرجاسات العظيمة التي بيت إسرائيل عاملها هنا لإبعادي عن مقدسي يعني عاوزين يمشوني من المكان اللي ليا اللي يقرب يوم ما اتدشن الهيكل هيكل سليمان ده كان يوم كبير قوي في التاريخ وسليمان صلى صلوة جميلة جدا وربنا فرح بيه جدا لدرجة يقولوا مجد ربنا غطى الهيكل كل الكهنة طلعت لأنه خافوا من المنظر السحابة نازلة على الهيكل ملت الهيكل كله سحاب فحاسين ان ربنا التحم بالمكان كده وفرحان بصلوات سليمان وقدم ذبايح كتيرة قوي وكان يوم فرح في التاريخ عظيم لأنه طلب من ربنا أن يسكن في المكان ده على طول قال له صحيح أنا ما بسكنش في حتة أنا أصلي ما يعني ما حدش يحدني في مكان إنما عشان خاطرك يا سليمان يبقى المكان ده ليا واللي يصلي فيه أستجيب واللي يبص ناحية الهيكل من أي بلد أستجيب وقعد ربنا يوعد يوعد يوعد وكان فرحان قوي شوفوا تدور الأيام ويبقى المكان المكان المقدس اللي على الأرض بالنسبة لربنا كان هيكل سليمان زمان توصل ان هم يحطوا فيه تماثيل الشر ور- وربنا يقول لحزقيال شايف بيعملوا ايه عاوزين يبعدوني عن مقدسي برضو انتم ما تنسوش ان احنا في العهد الجديد في تعبير مهم لبولس يقول ايه انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم برضو ربنا يبص كده على قلبك ويصعب عليه ويقول كده عاوزين يبعدوني عن مقدسي قلبك الهيكل اللي اتدشن يوم ما كنت طفل بالميرون وبقى موضع لراحتي دلوقتي مليان أفكار ومليان اهتمامات ومليان شهوات ويبعدوني عن مقدسي هل رأيت ما هم عاملون الرجاسات العظيمة التي بيت إسرائيل النجاسات والرجاسات كلمتين متقربين كلمة نجس ورجس قريبة لبعض بس كلمة النجاسة مقصود بيها كسر خطية مختصة بالشخص أكتر فالشخص يتنجس والرجاسة المكان يتنجس إنما هما الاتنين بنفس المعنى يعني تلويث الخطية الخطية تلوث إما الإنسان فيتنجس وإما المكان فيبقى رجس فاهمين إزاي فكلمة ركس أو نجس هي نفس المعنى تقريبا التي بيت إسرائيل عاملها هنا لإبعادي عن مقدسي وبعد تعود تنظر رجاسات أعظم قال له لا ده استنى هفرجك ده أنا أوريك حزقيل أكتر من كده قال له في أكتر من كده يا رب حاطين تمثال على باب هيكل ثم جاء بي إلى باب الدار فنظرت وإذا ثقب في الحائط فربنا إيه فتح له فتحة كده في الحيطة وقال له تعالى اتفرج ثم قال لي يا ابن آدم أنقب في الحائط فنقبت في الحائط فإذا باب وقال لي ادخل وانظر الرجاسات الشريرة التي هم عاملوها هنا فدخلت ونظرت وإذا كل شكل دبابات دبابات يا جماعة اللي هي ما يدب على الأرض يسموها دبابات مش مقصود بها الدبابات الحربية دبابات يعني اللي هي الزواحف بالذات ودي كانت حيوانات نجسة بالنسبة لليهود اتفضل يا ابونا اهلا وسهلا إذا شكل دبابات وحيوان نجس وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائرة دائره وواقف قدامها سبعون رجلا من شيوخ بيت إسرائيل ويدانيا بن شافان قائم في وسطها وكل واحد مجمرة في يده هنكمل الحتة دي بس مش هنعطلكم ونعطل ابونا وإذا كل شكل دبابات وحيوان نجس وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائره وواقف قدامها سبعون رجلا من شيوخ بيت إسرائيل ويدانيا بن شفان قائم في وسطهم ده واحد من الشيوخ الكبار وكل واحد مجمرة في يده وعطر عنان البخور صاعد تصوروا زعماء اليهود وصلت بيهم النجوم جوه الهيكل بيبخروا لتماثيل الأصنام من وراء الشعب فربنا سحب حسقيال بالروح وفرجوا على المنظر قال له شايف مش التمثال بس الغيرة ده على باب الهيكل عشان يهنوني ويبعدوني عن مقدسي ده جوه مخادعهم وجوه الأوض المقفلة شوف بيعملوا ايه كمان شيوخ اليهود وكهنته ثم قال لي أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام كل واحد في مخادع تصاويره لأنهم يقولون الرب لا يرانا الرب قد ترك الأرض ده هنا ربنا مش بس شايفهم هو شايفهم وبيشهد عليهم حسقيال وساحب حسقيال كده بالروح عشان يفرجوا على الخطية مع انه هو في بابل جايبه يشوف اللي بيحصل في أورشليم وقال لي بعد تعود تنظر رجاسات أعظم هم عاملوه قال له ده في أوحش كمان فجاء بي إلى مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشمال وإذا هناك نسوة جالسات يبكين على تموز فقال لي أرأيت هذا يبدأ آدم بعد تعود تنظر رجاسات أعظم إيه حكاية الستات اللي بيبكوا على تموز دول دول ستات كان في طقوس كده وثنية ان هم يجوا في شهر معين ويبكوا بطريقة معينة وينوحوا ويولولوا عشان آلهة الطبيعة تستجيب وتديهم الخصب وتديهم العيال وأفكار كلها ايه بقى أفكار وثنية كلها فقال له شايف ستات اليهود بيعملوا ايه دلوقتي بيخاطبوا آلهة الطبيعة وبيبكوا زي ستات الأمم على تموز عشان يرضوا عليهم ويبعتوا لهم عيال كتير ويخلوا رجالتهم تحبهم وأفكار كلها شر وكلها زنا وكلها خطية فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو 25 رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق اللي يدرس منكم الهيكل اليهودي كان وش الصلاة للغرب عشان كده احنا حريصين في العهد الجديد وشنا يبقى ناحية الشرق عشان ما يتقالش علينا يهود خلاص عكسنا لكن الهيكل الزماني كان يدخلوا من الشرق ووشهم للغرب لأنهم كمانوا في الأول كان بعضهم بيعبد الشمس فكان ربنا عاوز يبقى الشمس في ظهرهم فهنا لقى 25 راجل جوه الهيكل وجوه الدار الداخلية المرة دي وجوههم نحو الشرق وظهورهم نحو هيكل الرب يعني حاطين تابوت العهد في ظهرهم عارفين لما تلاقي شماس كده عجوز وتلاقي شماس نسي نفسه واقف مد ظهره للهيكل تلاقيه شده كده من دماغه يقول له ما تديش ظهرك للمذبح ابدا واخدين بالكم متبرمج يعني الطقس كده انه ما يصحش ابدا انك تدي ظهرك لربنا لان الهيكل المذبح ده حضور ربنا تابوت العهد انما دول بقى طقسهم كده يدوا ظهرهم لربنا ويسجدوا للشمس دول جوه الهيكل بقوا يعبدوا الشمس جوه الهيكل اليهودي وهم ساجدون للشمس نحو الشرق وقال لي أرأيت يا ابن آدم أقليل لبيت يهوذا عمل الرجسات التي عملوها هنا لأنهم قد ملأوا الأرض ظلما ويعودون لإغاظتي وها هم يقربون الغصن إلى أنفهم البعض بيعتبرها حركة من الحركات الوثنية برضه ان هم كانوا يعني ليهم حركات كده بطريقتهم والبعض ممكن يقول كان نوع من انواع الادمان ان هم يعني بقوا مدمنين بقى عايشين في الخطايا والفساد زي عبادة الشيطان اليومين دول فانا ايضا اعامل بالغضب لا تشفق عيني ولا اعفو وان صرخوا في اذني بصوت عال لا اسمع يفرح